ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد أهلا بكم في هذا البرنامج الجديد في هذه القناة المباركة قناة أمجاد أسأل الله عز وجل أن يجعلها فتحا لأمجاد الأمة وأمجاد الأمة لا تأتي إلا من خلال وحي ربها الذي أنزله على نبيها صلى الله عليه وسلم أمجاد الأمة التي ذاقت هذه الأمة طعمها قرونا طويلة 1400 عام ما كانت إلا بسبب هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيها صلى الله عليه وسلم احنا عايزين في هذه السلسلة في هذه الحلقات التي أسميناها في صحبة القرآن أن نقف مع مصدر هذه الأمجاد لكن عايزين نقف مع القرآن هذه المرة وقفة مختلفة كتير مننا بيقرأ القرآن وكتير مننا بيتدبر وكتير مننا بيتأثر في ناس بتتأثر بالقرآن لكن أكثر من يتأثرون بالقرآن يتأثرون به تأثرا جزئيا يعني إيه جزئيا؟ يجي عند الآية اللي فيها ذكر الجنة أو ذكر النار أو ذكر القيامة ويتأثر وده حسن شيء جميل جدا لكن المشكلة إن كتير جدا مننا مش عايش علاقة مع كتاب الله عز وجل مع صور كتاب الله جل وعلا لما تيجي أقول لك كلمة مشهورة جدا والكلمة دي ربنا سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في وصفه العلاقة مع القرآن كلمة الصحبة كلنا حافظين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها قال إيه يقال لصاحب القرآن طبعا هذا اللفظ لابد لنا من وقفة معه كثير من الناس فاكرين ان هو معناه الحفظ بس كم من أناس يحفظون القرآن ويقرؤون القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز حناجرهم ما استفادش منه حاجة لكن عايزين نقف مع معنى الصحبة اللي جه في أكتر من حديث حديث تاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة لما النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عن مسألة التفلت وإزاي إن الإبل ممكن لو الإنسان ما مسكهاش وما عملهاش بعقلها ممكن تفلت يبقى قال إيه صاحب القرآن صاحب القرآن كذلك في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة شفيعا لمين لأصحابه وقال عن سورة البقرة وآل عمران أنهما تأتيان يوم القيامة كغيايتين أو كأنهما غيايتين وكأنهما غمامتين تظلان مين صاحبهما لما أجي أقول لك دلوقتي فلان الفلاني صاحبك غير أما أقول لك فلان الفلاني زميلك غير أما أقول لك فلان الفلاني معرفة جارك في علاقة عمل بينكم وبين بعض لكن لما أقول لك صاحبك لابد ان ده معناه مختلف تماما لما يجي كده كلمة الصاحب بيأتي في صدرك أشياء واحد صاحبك انت عارفه كويس عارف أخلاقه عارف صفاته في بينكم وبين بعض مشاعر في بينكم وبين بعض ذكريات أول ما أقول لك فلان الفلاني صاحبي حبيبي آه عارفه كويس احنا عايزين نصنع هذه العلاقة مع كتاب الله عز وجل مش عايزين يبقى علاقتنا بالقرآن علاقة سطحية علاقة معرفة كتير مننا بيقرأ سورة البقرة كتير مننا بيقرأ سورة الكهف وكتير مننا بيقرأ سورة النساء بس كام واحد لما أقول له سورة النساء يجي في ذهنه حاجات معينة ومشاعر تعينها وذكريات مع هذه السورة وفهم عام بلاش أقول لك أنا مش بعمل دلوقتي في هذه الحلقات محاضرات تفسير لأن التفسير له أماكن أخرى وممكن يبقى له تفصيل أكبر من كده إن عشنا إن شاء الله لكن أنا عايز أعمل علاقة عايز يبقى في بينك وبين كتاب الله عز وجل معرفة لما أجي أقول لك سورة النساء يبقى أنت عارف موضوعها عارف تتكلم عن إيه عارف ترابطها عارف إيه علاقة اسمها بالأحداث اللي حصلت فيها بالمعاني التي يريد الله عز وجل أن يعني تترسخ في قلبك بعد قراءتك هذه السورة هو ده معنى هذه السلسلة التي نقف معها إن شاء الله تبارك وتعالى في صحبة القرآن عايزين نصحب القرآن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يأخذ بكتاب الله عز وجل ويضمه إلى صدره وتدمع عيناه ويقول كلام ربي كلام ربي شوف العلاقة عاملة ازاي مع كتاب الله عز وجل كلام ربي في علاقة حب احنا عايزين نعمل كده مش عايزك تيجي عايزك تقرأ القرآن في ناس تقرأ القرآن زي ما قلت لحضراتكم أو النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمنا لا يجاوز حناجرهم كلامه خلاص لكن لا يصل إلى القلب ولا يصل إلى العقل كم ناس كم مرة بتختم في رمضان في ناس بتختم مرة اتنين تلاتة اربعة لكن كم واحد اتغير بالقرآن احنا عايزين نتعلم في هذه السلسلة أن كتاب الله عز وجل كتاب تغييري ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا لما تيجي تشوف الأحداث دي سيرت الجبال قطعت الأرض كلم الموتى ايه دي أحداث جسام صح تقطيع الأرض تسيير الجبال شيء شيء ضخم جدا ده تقدير الكلام لو أن هناك كتاب لو أن هناك قرآن تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى تقدير الكلام لكان هذا القرآن الذي بين أيدينا يعني كتاب تغييري كتاب مفروض بعد ما حضرتك تقرأ السورة منه تتغير تختلف بعد ما قرأت سورة البقرة وفهمتها غير قبل ما أقرأها لابد أن أنا أكون استفدت شيء في حياتي كم من أناس تغيروا مش هقول لك بسورة بل بآية بل انك لما تتامل في معنى وحده بناء القران القران مكون من ايه من ايات مش كده والايات مكونه من كلمات شوف ربنا سبحانه وتعالى لما سمى وحده بناء القران قال عليها ايه ايه بل هو ايات بينات عارف يعني ايه ايه يعني معجزه تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى جعل كل وحده بناء في هذا الكتاب معجزه يبقى انت لما تيجي بقى تدخل على القران هذه الدخله لابد انك تدرك هذا المعنى جيدا لابد انك تدرك ان هذا الكتاب غير حياة اناس في ناس كانوا في واد وصاروا في واد اخر تماما بعد ان قرأوا القرآن بعد ان تأثروا بالقرآن بعد ان فهموا معاني القرآن نسأل الله عز وجل ان يرزقنا من فضله يبقى احنا النهاردة في بداية هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة عايزين ناخد هذه النية عايزين نقرأ كتاب الله عز وجل بنية مختلفة احنا عايزين نتغير ان احنا عايزين نفهم مش مجرد بس ان انا باخد يعني كتير مننا للاسف انشغل بالهديه عن الوصيه ايه هي الهديه الهديه انك بتاخد ثواب صح هديه شيء جميل انك تحصل الثواب ولابد ان تاجر ان تتاجر مع الله سبحانه وتعالى لكن الله عز وجل لم ينزل هذا الكتاب فقط ككتاب اذكار فقط عشان تاخد ثواب لا هذا الكتاب وصيه من الله عز وجل حبل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبل الله الممدود طرفه بايديكم لابد انك انت تعرف ان ده وصية من الله عز وجل فكتير مننا بينشغل هو كل هدفه من قراءة القرآن انه يحصل ثواب لا هذا هدف لكن الهدف الاهم ان انا افهم وتغير زي ما قلت لك ناس كتير جدا بتقرا لكن الرشوة زي ما هي والكذب زي ما هو والغيبة زي ما هي وسوء الخلق زي ما هو والمعاملات السيئة بينهم وبين بعض زي ما هو يبقى استفدت ايه من القرآن يبقى انا اتغيرت ازاي بالقرآن احنا عايزين نتعلم ازاي نتغير بالقرآن ازاي كل القرآن سورة سورة كل سورة من سور القرآن التي نقف معها لابد انها تغير شيء في حياتي لابد انها تغير معنى لابد انها تغير مفهوم لابد ان انا احس ان انا استفدت حاجة وقبل كل ده لابد ان انا احبها زي ما بقول لك الصحبة نوع من انواع الملازمة لما جم ناس حوالين النبي صلى الله عليه وسلم لازموه وعرفوه وعرفهم واحبوه واحبهم سموا ايه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم شوف مقام الصحبة عامل ازاي احنا عايزين في هذه السلسلة نكون في صحبة القرآن في صحبة كلام الله عز وجل وكلام الملك هو ملك الكلام هو أحسن الحديث كما قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أنا عايزك تبقى دي علاقتك بالقرآن زي ما قلت لك علاقة مش سطحية مش مجرد معرفة ناس كتير علاقتهم ببعض الصور زي علاقتهم باللغة الصينية ما عرفش حاجة هو بس بيقرأ كده عشان ايه يخلص ده بعض الناس زي ما هنشوف في النهاردة في اول حلقة علاقتهم بصورة من اهم الصور بل ممكن نقول لفظ النبي صلى الله عليه وسلم اعظم صورة في كتاب الله عز وجل سورة الفاتحة اللي بيكررها في اليوم اقل حاجة 17 مرة في كل ركعة من ركعات صلواته المفروضة لو ما صلاش بقى تنفل كمان ده لو تنفل هيزود اكتر واكتر ربنا سبحانه وتعالى امرك انك تكرر السوره دي باعلى معدل قراءه سوره الفاتحه ولا صلاه لمن يم لم يقرا بها ومع ذلك والله الذي لا اله غيره اقول ان هناك من يقرا سوره الفاتحه لمجرد اداء الواجب هو مش عارف ايه سوره الفاتحه ولا ايه الهدف منها تخيل ده انا مش بقول لك دلوقتي سوره البقره ولا سوره الاحزاب ولا السور اللي فيها احكام لا ده سوره الفاتحه اه ممكن يكون عارف معنيها لكن هل ربنا سبحانه وتعالى يريدك أن تكرر سورة الفاتحة 17 مرة في اليوم والليلة بس عشان هي لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو لا صلاة بغير فاتحة فهي خداج يعني صلاة غير صحيحة وعلى الراجح من أقوال أهل العلم أن من لم يقرأ بهذه الفاتحة قاصدا فهي صلاته ممكن تبطل كلها على بعض أقوال أهل العلم بل يعني ده الراجح والله تعالى أعلم أنها ركن من أركان الصلاة إلا لو الآن يدركها وأدرك الركوع على طول فساعتها في استثناء لكن الشاهد اللي عايز أقوله طب وفين إحنا من سورة الفاتحة ده أنا عايز أقول لك كمان إن في ناس للأسف الشديد جدا علاقتها بالقرآن علاقة هقول لحضرتك ايه طلاسم في ناس بالنسبة لها كده في بعض الصور في القرآن هو مش فاهم أصلا مع إنها حافظها جدا العاريات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبح حافظ حافظ المعاني دي لكن بالنسبة له إيه ولا ولا عارف معناها إيه العاريات وإيه المغيرات وإيه؟ إحنا عايزين نقف بقى في هذه السلسلة مع سورة سورة من كتاب الله عز وجل سورة سورة نقف معها ونفهمها لدرجة ان احنا نعمل علاقة شبيهة بعلاقة الصحابة مع صور القرآن انت عارف الصحابة كانوا بيتعاملوا ازاي مع صور القرآن عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه وارضاه ده موقف ده في مواقف كتير بس هندي لك بعض الامثلة اليسيرة عشان على طول نتكلم عن سورة الفاتحة ان شاء الله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم زي عباد بن بشر كان علاقته بالقرآن انه يصل الى درجة انه مستعد روحه تطلع بس ما يطلعش من قراءة هذه السورة سورة الكهف كلنا حافظين القصة لما كان في الحراسة مع مع سيدنا عمار بن ياسر وكانوا بيتناوبوا فوقف يصلي لله عز وجل فجاء العدو وضربه سهم فشال السهم وقعد يكمل قعد يقرا كان بيقرا في سوره الكهف وهو بيقوم الليل مش عايز يطلع مع انه كان ممكن خلاص يعني ده حاجه عاجله لكن مع ذلك كمل وبعدين جاب سهم تاني شاله تالت شال ففي الاخر خلاص هيموت فبدا راح مصحي سيدنا عمار بن ياسر وقال له أما كان من أول سهم قال والله كنت في سورة لخروج روحي أحب إلى نفسي من أن أخرج منها دي علاقة دي صحبة مسألة مش مجرد أنه بيقرأ وخلاص لا هو حاسس بعلاقة وثيقة مع كتاب الله عز وجل لا يستطيع ولا يريد أن ينهيها أهو دي العلاقة لما حضرتك أنا بس بمثل عشان نقرب الصورة لو حضرتك تكون مع واحد زي ما بيقولوا عليه أنتيمك مش كده بيسموها العلاقه الانتيم واحد صديق عزيز قوي عليك مش عايز دلوقتي يمر عايز تفضل قاعد قاعدين مثلا في مكان بتتعشوا سوا بتتكلموا بتتجاذبوا اطراف الحديث مش عايز دلوقتي يخلص ليه لانك انت مستمتع لانك انت سعيد وانت موجود معاه انا عايزك تبقى ده علاقتك بصور كتاب الله عز وجل لما تيجي كده تيجي اي صوره من صور القران تذكر امامك انت عارف هي بتتكلم عن ايه انت عارف موضوعها الرئيسي انت عارف اهدافها المجمله انت عارف خصائصها في حاجات بتيجي في صدرك اول ما بتيجي ذكر هذه الصورة تعال فكر كده تعال نضرب بعض الأمثلة قالين نقول مثلا صورة مريم آه صورة لابد ان يجي في ذهنك مشاعر معينة مع أولياء الله زي السيدة مريم رضي الله تعالى عنها وما زي الأنبياء الذين ذكروا في هذه الصورة وعطاءات الله عز وجل لهؤلاء الأكارم تيجي مثلا صورة تانية تذكر زي صورة الأنفال على طول يجي في صدرك إحساس المعركة واحساس غزوه بدر وبيان النصر كان ده بيان بعد النصر ربنا سبحانه وتعالى بيقول اسباب النصر وكيف نحافظ على هذا النصر وكيف نتقي الهزيمه وهكذا كل صوره لابد ان يجي حاجات في ذهنك تيجي اقول لك سوره التوبه يجي في ذهنك ذكر المنافقين والذين يعني ترصدوا للمؤمنين وكيف انها يعني بداوا ينخروا في جسد هذه الامه وصفتهم بالتدريج كل ده يجي في صدرك اول ما تسمع كلمة سورة التوبة يبقى أنت كده بدأت يبقى في بينك وبين الصور علاقة ما عادش التأثر تأثر جزئي ما عادش التأثر تأثر عابر لا أنا بقيت عارف هذه الصورة وبقى في علاقة بيني وبينها تعالوا نبدأ على طول ونتكلم في هذه المسألة بكلام عملي بقى احنا قلنا مقدمة سريعة كده مش عايزين نطول في المقدمات تعالوا على طول ندخل في سورة الفاتحة السورة التي كلفنا الله عز وجل أن نقرأها في اليوم كما قلت لحضرتكم بأعلى معدل قراءة لسورة من سور كتاب الله عز وجل وهي مش سورة عادية زي ما قلت لك كان في الحديث الصحيح لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي بن كعب ألا أنبئك بسورة لم ينزل مثلها في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا الفرقان ولا حتى القرآن قال وما هي يا رسول الله قال إذا أنت صليت فتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وتل عليه سورة الفاتحة تخيل هذه الصورة ليس لها مثيل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور بل في رواية صحيحة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأحد الصحابة لا تخرجن من المسجد حتى أعلمك أعظم صورة في كتاب الله أعظم صورة يا ترى أنت اتعاملت قبل كده مع صورة الفتح من هذا المنطلق اهي دي الصحبة اللي احنا عايزينها حسيت مرة ان انت بتتكلم وانت بتقرأها مع ربنا سبحانه وتعالى طب انت تعرف ان في الحديث القدسي ربنا سبحانه وتعالى سمى السورة دي صلاة قال في الحديث القدسي الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي تيجي بقى كمل الحديث تلاقي كل الكلام بعد كده كلام ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كلام عن ايه كلام عن الفتحة بس لا جه ذكر الركوع ولا السجود لا. يعني معنى كده ان ممكن ن- ن- نسمي الفاتحة صلاة اه ده بنص الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي مجدني عبدي ده تمجيد بقى وألفاظ الجلال فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي سر بقى وهنقول دلوقتي السر بين ربنا سبحانه وتعالى وبين العبد الإخلاص إياك نعبد وإياك نستعين ده اهدنا الصراط المستقيم قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل هي دي الصلاة قال كده طبعا في الصلاة في حاجات تانية كتير لكن لا شك ان في امور لابد ان نقف معها ان ده حوار ربنا سبحانه وتعالى بيرد عليك وانت بتقرا سوره الفاتحه انا عايزك بقى تتعامل مع الفاتحه من هذا المنطلق ولذلك نسال نفسنا سؤال قبل ما وقت الحلقه يمر هي ايه سوره الفاتحه ايه موضوعها ايه اهم حاجه فيها لماذا سوره الفاتحه في كل صلاه في اليوم والليله 17 مره فرض ركن من صلاتك لماذا ايه هي الفاتحه ايه الموضوع العظيم اللي احنا محتاجينه لهذه الدرجه في هذه الصوره طبعا الفاتحه فيها ثناء زي ما قلنا فيها إيه إيه معاني عظيمه جدا لكن انا اعتقد والله تعالى اعلم ان اهم ما فيها الذي يريد الله عز وجل ان نكرره في اليوم والليله اكثر من 17 مره كلمه واحده اهدنا اهدنا اهم حاجه انا وانت محتاجينها في حياتنا كلنا محتاجينها حضرتك محتاجاها وحضرتك محتاجها ان احنا نهتدي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته مش هتفهم أبدا معنى مش هتفهم أبدا معنى اهدنا إلا لو عرفت ضدها إلا لو عرفت لو مفيش اهدنا يبقى إيه يبقى ضلال اهدنا إيه اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم صراط في الدنيا وصراط في الآخرة والاثنين من أخطر ما يمكن مش هتفهم قيمة الدعاء ده وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نكرره لخطورة الحاجة للهداية إلا لما تعرف خطورة صراط الدنيا وخطورة صراط الآخرة خطورة صراط الدنيا ربنا سبحانه وتعالى إيه إيه النبي صلى الله عليه وسلم رسم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جانبي الصراط سوران على فيهما أبواب مفتحة على كل باب ستور مرخاة وعلى رأس الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا فيه وفي جوف الصراط داع كلما هم العبد أن يفتح باب من اللي متوارب هو مش باب مقفول هو باب متغطي بستارة ممكن يدخل كده من الأبواب اللي مدخولة على جانبي السورين فيقول المنادي لا تفتح إنك إن تفتحه تلج فالصراط الإسلام النبي بيفسر بقى المثل الصراط الإسلام و السوران حدود الله عز وجل والأبواب حرمات الله حرمات الله ممكن الإنسان يدخل فيها وكل باب كل ما تدخل ينادي لا تفتح إنك إن تفتحه تلج هو ده صراط الدنيا في ثانية ممكن الإنسان يبقى مهتدي ويبقى قريب من الله عز وجل ثم يفتن والعياذ بالله يفتن فإذا به يدخل الباب يدخل لشهوة يدخل لشبهة يدخل لشيء من أمراض الدنيا أمراض القلوب فينتهي به الأمر إنك إن تفتحه تلج لما تحس بالخطورة دي وتفتكر إن ده الصراط الخطير في الدنيا وإنت بتصلي وبتقول 17 مرة في اليوم والليلة اهدنا تقولها بقلبك وتعمل علاقة مع سورة الفاتحة علاقة وثيقة وتقوم قايل اهدنا الصراط الصراط في الدنيا والصراط اللي في الآخرة أخطر وأخطر ده صراط الدنيا انا ما اتكلمتش عليه كتير ده النبي صلى الله عليه وسلم رسم صراط على الارض رسم خط مستقيم على الارض ورسم خطوط تقطعه وقال آية من أهم الآيات وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ده في الدنيا طب في الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الصراط لحظ مذلة الصراط أحد من السيف أدق من الشعرة عليه كلاليب وخطاطيف وحسك الصراط اللي انت بتقول 17 مرة في اليوم اهدنا الصراط المستقيم عشان هو خطير ما هو ممكن برضو بعض التفسير ده صلاة الآخرة أنت خايف ممكن زي ما أنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه فمخدوش مقرن أو م- مكدوس يقع على وشه في النار عياذا بالله نسأل الله عز وجل السلامة فأنت بتدعي ربنا 17 مرة بتقول اهدنا اهدنا الصراط المستقيم مش اهدنا إلى اهدنا إلى ده لما تكون بتشوف عارف بالظبط كده أعزكم الله زي ال- ال- اللي حرم من نعمة البصر فيقوم قايل لك ايه وديني الى كذا لانه ما يعرفش يوصل وديني إيه لا اللي بيشوف معذره اللي بيشوف يقول لك اهدنا الى يعني عرفني الطريق قول لي اوصل منين اروح ازاي المكان الفلاني فتقول له اعمل كذا وكذا وروح لكن اللي ما بيشوفش اللي ما يقدرش يوصل بيقول ايه وديني اهو انت بتقول اهدنا الصراط مش اهدنا الى الصراط اهدنا الصراط انا ما اعرفش اروح لوحدي وخلي بالك بتقولها ازاي بتقولها جمع ما بتقولش اهدني شوف ربنا بيعلمنا ايه 17 مره في اليوم مش هوصل لوحدي ومش هعرف اروح لوحدي ومش عايز اروح لوحدي انا عايز كل الناس تهدى انا رغبتي اليك يا رب ان يهتدي الناس جميعا مش انا لوحدي اللي اهتدي اهدنا كلنا يا رب كلنا نهتدي ناس كتيره النهارده ما عندهاش المعاني دي يا اخوانا ناس كتيره يلا نفسي لكن شوف ربنا بيعلمنا ايه في اليوم والليله اهدنا كلنا يا رب عايزين نهتدي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الله هو احنا مش عندنا قاعده بتقول لا يعرف الحق بالرجال امال ايه صراط الذين انعمت عليهم ده ربنا هنا علم وعرفنا الصراط بمن سلكوه بمن سلكوه بس مش اي حد ده الذين انعم الله عليهم لا هو فعلا لا يعرف الحق بالرجال الا نوع واحد من الرجال الرجال الذين زكاهم الله عز وجل الذين انعم الله عليهم اللي هي في ايه ثانيه في قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم مين يا رب من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا نسال الله عز وجل ان نكون معهم هم دول اللي ربنا انعم عليهم وهم دول اللي ربنا قال لك ان ده الصراط اللي تتبعه الصراط اللي سلكه محمد صلى الله عليه وسلم واللي القي فيه ابراهيم في النار واللي سجن فيه يوسف واللي نشر فيه زكريا واللي ذبح فيه يحيى واللي كاد ان يصلب فيه المسيح لولا ان رفعه الله عز وجل هذا الصراط هم دول اللي سلكوه وهم دول اللي هتمشي وراهم هم دول اللي حضرتك هتمشي وراهم ورا امرأة فرعون السيدة الفاضلة التي صبرت على زوجها وآمنت بالله عز وجل مع كل الظروف سلكت هذا الصراط مع السيدة مريم التي أحصنت فرجها وعفت نفسها هو ده الصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يبقى أنت علمت الصراط باللي سلكوا فيه أنت مش نبت مكتف أنت مش لوحدك لا ده أنا عندي سلف السلف الأنبياء ومن تبعهم بإحسان وتمشي وراهم في هذا الصراط العظيم اهدنا الصراط المستقيم صراط مين يا رب الذين أنعمت عليهم وبضدها تتمايز الأشياء خلي بالك أنت بتتعلم كل مرة الولاء والبراء في هذه السورة اللي بتكررها كل يوم بتقوم قايل إيه غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنا مش عايز الصراط ده صراط الذين غضب عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا بما علموا وصراط الذين ضلوا ورفضوا أن يعلموا وأولهم الله عز وجل هؤلاء أنا مش عايز أمشي معاهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين بس قبل الدعاء عندنا أدب إيه الأدب؟ إنك أنت ما تبدأش دعاء من غير ما تبدأه بثناء على الله عز وجل وهذه سورة الفاتحة سورة الفاتحة بتبدأ بإيه؟ بحمد الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وتاخد المكافأة فوري انك تحس ان ربك طبعا انت مش هتسمع في الدنيا لكن ممكن بقلبك تحس ان ربنا سبحانه وتعالى يرد عليك حمدني عبدي الحمد الثناء بحب على الله عز وجل الحمد لله رب العالمين وتذكر ربوبية الله عز وجل وأسماؤه وصفاته على طول وتبدأ بأول صفة التي كتبها الله عز وجل على عرشه يوم خلق السماوات والأرض إن رحمتي سبقت غضبي تبدأ بالرحمة الرحمن الرحيم تبدأ برحمة ربنا فيقول ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليه عبدي وبعد كده تقول مالك يوم الدين تفتكر ملك الله عز وجل الجمال والجلال هكذا بين الرغبة والرهبة لما تفتكر رحمة ربنا قلبك يرغب وتتمنى رحمته ومغفرته وبعدين على طول تفتكر جلاله وملكه وتفتكر عظمة هذا الملكوت وتفتكر جنود هذا الملك وتفتكر سلطان هذا الملك فيرضى قلبك وتزداد إسلاما لله ويقول الله عز وجل مجدني عبدي وفي رواية فوض إلي عبدي أي فوض إلي الأمر فأنا الملك وهو العبد سبحانه وتعالى سبحان الله وتبدأ تقول مالك يوم الدين وبعد كده يجي بقى السر الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل الذي يقوله وكفاية انك انت تحس بالشرف ده كل يوم والله لما تقف كده مع صوره الفاتحه والله تحب قوي صوره الفاتحه لما تحس باللي جايه دي لما تقول اياك نعبد واياك نستعين فربك سبحانه وتعالى يرد ويقول هذا بيني وبين عبدي حاسسها عارف يعني ايه ربك يقول هذا بيني وبينه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى سر بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى حاجه لا يعلمها الا هو لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ليه دي الاخلاص اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى لا يعلمه الا هو وربنا اللي بيشهد لذلك ويقول هذا بيني وبين عبدي تقول اياك نعبد لا نعبد الا انت وتوحيد وجهه توحيد الوجهه لله عز وجل اياك نعبد بس مش هتعرف تعبده بمجهودك لانك انت ضعيف وخلق الانسان ضعيفا فعلى طول تطلب الاعانه واياك نستعين لما قلت الكلام ده كله وتخليت عن حولك وقوتك إلى حوله وقوته وأثنيت وحمدت ومجدت وأصبح هناك سر بينك وبينه هو الإخلاص اطلب بقى خلاص انت كده عملت البداية اطلب اهدنا الصراط المستقيم وتاخد الهدية على طول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل تهدى عشان كده أول صورة أول صورة بعدها اللي هنبدأها إن شاء الله في الحلقة القادمة سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى انت طلبت الهدى على طول خدته هداية في القرآن اللي احنا معانا في هذه السلسلة في صحبة القرآن سورة الفاتحة طبعا بإجمال احنا زي ما قلنا ما بنقولش تفسير لأن تفسير ده احنا ممكن نقف مع كل آية من آيات سورة الفاتحة ده ابن القيم رحمه الله عمل كتاب في منازل إياك نعبد وإياك نستعين تقف مع افتقار تقف مع معاني الفاتحة في كل آية من آياتها لكن احنا بنقول بس احنا عايزين نعمل صحبة مع كتاب الله عز وجل ودي بداية صحبة مع صورة من أهم الصور صورة الفاتحة بإذن الله رب العالمين في هذه السلسلة هنحاول نعمل زي ما قلت لحضرتك وبكرر عشان نفهم المعنى نعمل صحبة مع كتاب الله عز وجل نعمل علاقة وثيقة حاولنا نعملها مع صورة الفاتحة وبإذن الله في الحلقة الجاية نعملها مع صورة البقرة ونبدأ نعرف أكتر إيه الصورة الطويلة دي تتكلم عن إيه هنعرف إن شاء الله في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته